إن الحمد لله أحمده واستعينه واستهديه واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله بالغمة أعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نتواصل معكم ومع ساعة التربية التي أمل من الله تبارك وتعالى في بداية هذه الساعة أن تكون هذه الساعة في ميزان حسناتنا جميعا جلوسا متحدثين متحاورين مشاركين أيا ما كان مقامنا أو مكاننا في أي مكان في بقعة في الأرض أقول لكم أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في هذه الجلسة جلستنا يوم القيامة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جميل أن نتحلق جميل أن نتحدث جميل أن نتحاور مرة أخرى على عملية التوجيه لدى أبنائنا ولعلنا في حلقات سابقة سبقت هذه الحلقة كنا نتحدث قليلا عن بعض المفاهيم التي نتحدث فيها عن المراهقة ولعل كلمة مراهقة أصبحت واضحة دلوقتي عندنا إن هي الاقتراب من النضج الاقتراب من إن البني آدم يبقى شخصيته قد اكتملت وتساوت وأصبحت يعني ما فيهاش انفعالات زيادة ما فيهاش مشاكل زيادة ما فيهاش أمور زيادة يعني بنحاول قدر المستطاع إن احنا نعني نتفاعل مع هذا السن وجميل جدا ان احنا ناخد بالنا من نقطة أساسية ان اولادنا بيتغيروا يبقى لازم احنا كمان نتغير يبقى الاساليب المستخدمة قبل كده ما بقتش تنفع اساليب ان اعمل كذا وسوي كذا والمفروض كذا والطبيعي كذا بتختلف هذه النظرة نظرة كبيرة جدا دلوقتي يعني اصبحت المسألة في هذا الامر يعني مختلفة اصبحنا بقى خلاص بقى يعني محتاجين ان احنا نطور المسألة شوية نغير الاسلوب شوية نبدل الاسلوب شوية لان الاسلوب او الطريقة او المسألة نفسها محتاجة نوع من انواع التغيير لان اصبح اولادنا على مستوى تاني دلوقتي اولادنا بيقولوا لا دلوقتي اولادنا بيعبروا عن رايهم دلوقتي اولادنا بيحاولوا قدر المستطاع انهم يبقى لهم شخصيه يبقى انا لازم احاول كمان انا كشخص اتفهم المرحله اللي موجوده ما بقتش المساله بالسهوله اللي كانت قبل كده ما بقتش قعدته زي الاول ما بقاش يحب يقعد في البيت ما بقاش يحب يختلط مع الاسره بقى مناكف حبتين المشاكل بقت زياده عصبي حبتين اصول كتيره ومشاكل كتيره اعتقد بان احنا محتاجين ان احنا ناخد بالنا منها ولازم ننبه عليها لان كتير من المشاكل بتحصل اما خدش بالي ان ابن بيتغير ومحتاج انه يبقى راجل ومحتاج ان هو يتعامل كراجل في نفس الوقت اللي هو فيه ممكن يكون عيل جدا في تصرفاته وسلوكياته في الوقت اللي هو ممكن يكون مناكف جدا في غلس وتبت كده وبايخ لكن في نفس الوقت المفروض ان احنا نحاول قدر المستطاع ان احنا نبدل في الاسلوب وفي الطريقه اللي بنتعامل بيها مع اولادنا بشكل كبير عشان اولادنا نقدر نحافظ عليهم في فتره المراهقه دي ويعدوا منها بسلام كتير من الاولاد بي بيبقى نتاج المراهقة سلبي جدا والمسألة بتبقى صعبة جدا والمسألة بتبقى فيها مشاكل كتيرة جدا الاهم من ده كله ان انا اتفهم المرحلة واعدي اتكلمنا قبل كده على مشاكل كتيرة جدا اهمها ايه اللي بيحصل لاولادنا طبيعي واحنا ما ناخدش بالنا انه طبيعي ونكتشف ان هو بعض اوقات احنا بنقول عليه ان هو قلة ادب وطريقة مش كويسة واسلوب مش طيب وطريقته مش جيدة طب نعمل ايه ونسوي ايه ونتصرف ازاي ونتعامل ازاي لا مهم جدا ان انا اعرف تقلب المزاج عند الاولاد في السن ده واضح يعني اولادنا في السن ده تقلب مزاجهم كتير يعني الولد ممكن يكون عصبي مش عشان قلة ادب عشان هو منفعل حبتين فهتلاقيه دايما بيحرك وبيعبر بصوت عالي شوية وبتشويح بمفهومنا احنا لكن هو ما بياخدش باله هو مش قصده قلة ادب هو مش قصده يسيء لماما وبابا هو مش قصده ان يبقى يعني يضايق اللي قدامه بس هو للاسف انفعاله زايد فما كانش قادر يسيطر على اسلوبه بيشيع في الفترة دي حاجة اسمها التقلب المزاجي اللي هو بيخلي الطفل او الولد منزوي حبتين او منطوي حبتين او عنيف حبتين او عصبي حبتين افهم المرحلة دي افهم ان انا لازم انهي المناقشة اللي الولد فيها بدأ فيها عصبي ونتكلم في وقت تبقى فيه هادي خلاص وانسحب من المناقشة تماما وابتدي اتعامل معاه وقت ما يهدى عشان افهمه ايه الصح وايه الغلط بيشيع في الفترة دي الصحوبية والأصدقاء والأمهات والآباء بيبقوا قلقانين صاحبه ده هيوديه فين هيتعامل معاه ازاي أخلاقه عاملة ازاي آه والد صاحبه أو والدته آه من أسرة عاملة ازاي بيشيع جدا لازم أتفهم إن السن ده محتاج صحبة محتاج يتفاعل محتاج إن هو ياخد ويدي محتاج إن يبقى له شلة محتاج إن يبقى له أصدقاء آه أصدقاء صحبة جيدة بس أخد بالي من نقطة معينة إن مفيش ولد سواء ابنك او غيره اللي هو اللي ما فيهوش عيوب مؤكد ابنك هيبقى فيه عيوب زي ما ابنه هيبقى فيه عيوب فمش ممكن عشان عيب واحد ايا كان العيب اللي موجود يبقى يرفض صاحبه رفض كامل والا هيرفضونا احنا كاباء وامهات بمشاكلنا الكتيره وابعادنا اللي بيشوفوها طول النهار معانا عشان كده اصدقائنا مفيش الصديق اللي هو يعني اللي انا هوافق عليه 100% مهما كان ومفيش الصديقة لبنتي اللي حوافق عليها مية في المية ايا ما كانت ليه لانهم في مرحلة لسه نضج فاذا كان الولد اللي بيشوفه شوية لسانه فالت حبتين طريقته مش كويسة حبتين اسلوبه مش كويس حبتين اراعي ان في حاجة جمعت ابني معاه ممكن يكونوا بيلعبوا كورة ممكن بيتنططوا ممكن بيروحوا بيجوا ممكن كذا لكن اكتمال الشخصية في السن ده صعب جدا ان احنا نقول عليهم حتى اللي بيحفظوا قرآن يعني الاصدقاء اللي بيحفظوا قرآن وبيروحوا المسجد وبيروحوا وبيجوا يعني كتير منهم جدا برضو اما بيجوا يلعبوا برضو اما بيجوا يتنططوا برضو اما بيجوا يعملوا ممكن يطلع منهم لفظ من الالفاظ ممكن سلوكهم واسلوبهم مش لذيذ وظريف ممكن طريقتهم في التعامل ما بتعجبش ابني في وقت من الاوقات وممكن نعترض عليهم في وقت من الأوقات. عشان كده محتاجين بس ايه ان احنا نحاول قدر المستطاع ان احنا نطور نفسنا شوية مع السن ده انا عارف ان السن ده متعب جدا وعارف قد ايه الامهات بت بت بتتعب قوي مع الاولاد في السن ده من الاسلوب او من الطريقة او من الطريقة اللي بيتعامل معاها بيها لكن المسألة محتاجة منا يعني نوع من أنواع الأسلوب اللي موجود فعشان كده مطلوب مني قوي ان انا اتعامل مع السن ده باسلوب مختلف بطولة بال احنا قلنا المراهقة من سن 12 لسن 19 صح يبقى سبع سنين يبقى بطولة بال مش عشان ابن النهاردة مش مؤدب يبقى خلاص هاصدر الحكم انه مش مؤدب مش عشان ابني النهارده ما بيذاكرش يبقى ابني خايب ومش نافع كتير من الالفاظ اللي بفتكرها دايما اللي هو دايما كان حد يقول لابنه احلام العصافير و و و واجسام البغال واحلام العصافير او عقول العصافير يعني الولد طبيعي ان جسمه بيبقى فاير في الفتره دي طبيعي جدا ان جسمه بيكبر لكن بلاش نحقر احلام الشباب في السن ده بلاش نأذيهم بالشعور اللي موجود بلاش نتعامل بالشكل اللي موجود ليه نقول عليهم اجسام البغال وعقول العصافير ما ينفعش الكلام ده يعني مش مش مش اسلوب جيد في التعاملات يا تروبش يا يا يا, يا الكلام اللي بيتقال دايما للاولاد في بعض اوقات بلاش نتكلم في الكلام ده ليه لان احنا عاوزين نخلي اولادنا فيهم ثقة كده بالنفس فيهم طريقة في التعاملات كويسة بنستخدم اسلوب جيد في التعاملات عشان كده مطلوب مني ان انا اعرف ايه الطبيعي في السن ده وايه اللي مش طبيعي في السن ده الولد ممكن يقف ويتكلم مع باباه وينتقد في بعض اوقات باباه وقصده عمره ابدا ما يقصد صورة الاب انها تهتز ابدا عمره اما بيجي يتناقش في بعض اوقات ممكن الولد يبقى متهور في كلامه في بعض اوقات لا يقصد الاساءة ممكن يتقال له ما انت عصبي فيقول له طب انت يا بابا اصلا اكثر عصبية مني هو مش قصده ان هو ينتقد باباه بقدر ما هو قصده بشكل او باخر او بصورة او باخرى ان هو يوضح له ان هو مش الوحش بس اللي موجود انت برضه يا بابا اذا كنت مش قادر اتحكم في عصبيتي فانا هتحكم في عصبيتي ازاي وهكذا في ام كانت دايما تقول لاولادها انتوا كسولين انتوا محتاجين ما اعرفش ايه وبتاع ففي ولد بيقول لها ماما طب ما انت زنانه برضو يعني ما احنا عيبنا كسل انت زنانه برضو بتزني كتير وبتتكلمي كتير هو مش قصده اساءه ادب هو قصده برضو اذا كنا فينا عيوب ففيكم عيوب في بعض اوقات مع الاحترام ان احنا لازم نكون محترمين في التعامل مع بابا وماما ده اساسي ان احنا بابا وماما ده فوق راسنا اه بابا وماما فوق راسنا الناس دي تعبت في تربيتنا اه تعبت قوي في تربيتنا الاب والام يعني انا بقول لجموع الشباب اللي بتسمعونا دلوقتي لو كانوا قاعدين شباب اه طبعا لا يمكن تقدير مدى العاطفة ومدى الاحساس بتاع اي اب وبتاع اي ام تجاه اولادهم ابدا يعني الواحد فعلا لم يحس بعاطفة الابوة الحقيقية بجد او بقد ايه الاب بيتعب بجد او الام بتتعب بجد الا لما الواحد خلف وجاب اطفال فحس قد ايه آه، حب الاولاد بيبقى متغلغل جدا في قلوب الاباء والامهات بشكل يتعب بشكل يعني مرهق بشكل فعلا بيكبل مشاعر وعواطف بابا وماما بشكل كبير فيعني المساله محتاجه منا ان احنا نتادب كثيرا في تعاملاتنا مع الاولاد ده كان مدخل حلقتنا اللي بنخش فيها النهارده لمساله مهمه مسألة آه، الثقة مسألة ان احنا آه، نزرع ثقة في نفوس اولادنا آه، مسألة ان احنا نحاول آه، نوصل باولادنا للصورة اللي نتمناها ان ابني ده يبقى فعلا آه، كده واثق من نفسه بيقول رأيه آه، بيتناقش في قضية من القضايا آه، مشكلة في البيت ممكن ممكن يخش معانا اه ممكن يخش معانا ليه لا امال هيتعود امتى يبقى له رأي لو ما تعودش ان هو يبدي رأي مثلا في حاجة هنجيبها في, في موضوع خاص بالأسرة بخاص بأخوه بخاص بكذا بنفتح الحوار والنقاش بنشوف ايه الايجابي وايه السلبي امتى امتى ده مهم جدا كتير من الناس بيعتقدوا ان الادب معناه ان الابن بيقول حاضر لكن الادب الحقيقي ان ابن يكون واثق من نفسه ويقول رايه بمنتهى الحريه دون ما خوف من رد فعل اللي قدامه ما دام قاله باسلوب جيد وباسلوب حسن وباسلوب آه، جميل وبالتالي مطلوب مني قوي ان انا اتعامل عشان ازرع الثقه داخل نفوس اللي موجودة داخل أولادنا بشكل جيد ونحط لهم علامات من العلامات واحد اتنين تلاتة أربعة عشان نقدر نتفهم أولادنا لأن في كتير من الأحيان إحنا بننتزع الثقة من نفوس أولادنا بننتزع القدرة من نفوس أولادنا آه، إحنا اتكلمنا في نقط قبل كده محددة نكمل عليها المرة دي دايما ابنك زي ما هو كده ابنك اقبله حبه على كده حبه على كده هتقدر تتعامل معاه آه، ما قبلتوش على كده مش هتقدر تتعامل معاه عاوز ابنك بشكل تاني يبقى حاول تساعده عشان يبقى بشكل تاني بس باسلوب رقيق وبطريقة ما فيهاش انتقادات ولا تنفير منك يبقى تقرب من ابنك تحبه تكلمه بالراحة تاخد وتدي معاه بلاش المحاضرات قربوا منك شوية دايما كانوا يقولوا لنا اذا احببت ان تغير شخصا فاجعله يحبك فاذا احبك هيتكلم هيعمل اللي انت عاوزه اللي انت عاوزه حبا فيك وحبا في العلاقة معاك فشوف ابنك بيحبك يبقى بينفذ لك ابنك ما بيحبكش يبقى مش هينفذ لك بص للعلاقة النهاردة محتوى الكلام بينك وبين ابنك وقرر هل انا بحبه وبقبل ابني زي ما هو ولا انا مشترط اشتراطات عشان احب ابني بشكل او باخر في اباء وامهات لحد النهاردة ما بيقدروش يقعدوا مع اولادهم في امهات ما بتقدرش تقعد مع اولادها في اباء وامهات ما بيبقوش فاهمين ايه التغيرات اللي بتحصل لاولادهم ومشاكلهم اللي بتبقى موجودة ليه؟ لانهم مستصغرين المشاكل اللي موجودة اما ابني يجي يكلمني على ان اصحابه متخانقين معاه ايه التفاهه والبساطة ايه اتخانقوا على ايه ولا معرفش ايه ولا بتاع ممكن يكون الولد متضايق من حاجة صغيرة او كبيرة لكن هي بالنسبة له تعني يبقى لازم اتفاعل معاه واقرب منه واخد ودي معاه واتناقش نقاش عقلي بلاش النقاش اللي غير عقلي في بعض اوقات بعض اوقات ما بيبقاش عندنا لا النفس ولا الاسلوب ولا الطريقة المناسبة في عملية النقاش مع الاولاد وبالتالي مطلوب مني قوي ان انا احب واقبل ابني زي ما هو الاول عشان ابتدي اوصل معاه لمرحلة من المراحل كويس تاني نقطة دايما اولادنا بيعملوا مجهود دايما اولادنا بيحاولوا يبقوا كويسين دايما اولادنا بيعملوا حاجة بسيطة وعاوزين نقول برافو عليكم حاجة غريبة قوي هقولها لكم زمان لو تفتكروا اولادكم اول ما بدأوا يحبوا الطفل يحبو او يناغي كان رد فعلك كأب ورد فعلك كأم كان عامل ازاي اولا كنا في منتهى السعادة كنا بنلاغي معاه كنا عاملينه زي البلبل المغرد في نفس الوقت اللي لما كان بدأ يحبو كنا في منتهى السعادة قلوبنا بترقص وابني بيحبو وبيبتدي يتحرك وبيبتدي يتعمل بالرغم ان هو ممكن يعني يروح واقع مرة واحدة ما يكملش يتعب يعيط واول مرة افتكر ان كل الناس فاكرة اول مرة ابنك وقف على رجله امتى هتفتكره ليه لانك كنت بتشجعه وكنت مبسوط وسعيد والكلام ده في نفس الوقت ابن لما بدأ يمشي كنت سعيد وبشجعه حتى في الكلام ده كان في بداية من البدايات بعد الولادة مباشرة السن ده ولادة جديدة بشخصية جديدة بتركيبة جديدة مطلوب مننا برضو نعمل معاهم اللي كنا بنعمله في وقت من الاوقات فما ابني يبتدي يتحسن شوية في سلوك من السلوكيات في طريقة من الطرق يبقى مطلوب مني جدا ان انا احييه وان انا اقدر احاول اساعده وان انا ابقى جنبه وبلاش ما بقاش صوت مسلط على ظهره يعني كرباط مسلط على ظهره بديله على دماغه عمال على بطال لا المسألة محتاجة منا ده دايما تقدر ابنك تقدره قدره دايما قدره في افعاله في اسلوبه في طريقته اللي بيعمل واعرف كويس قوي ان ابنك هيبقى حاجه كويسه انا بقولها لكم اولادكم هيبقوا حاجه كويسه طالما انت باصص له بالمنظور ده عارفين ليه لان احنا لما بنتعامل مع بعض كتير من الناس بتاخد ثقتها من نظر الاخرين اولادنا بيشوفوا ثقتهم من خلال عينيا واسلوبي وطريقتي وتعاملاتي لو كل افعالي وردود افعالي وطريقتي في التعاملات بتوحي لابني ان انا اقدره وفي نفس الوقت عارفه كويس او انه مهما طال عليه الامر هو هيقدر يوصل للي هو عاوزه وهيقدر يعمل اللي مطلوب منه تاكدوا تماما ان ولادكم هيقدروا يوصلوا ويبقوا حاجه محترمه جدا وكويسه جدا لو انا بسيء الظن في ابني تاكدوا تماما ان في كتير من الاحيان اولادنا بيقعوا في مبدا اساءه الظن اللي موجود نريحكم ونذهب الى فاصل ان شاء الله ثم نواصل معكم ان شاء الله اهلا بكم مرة تانية ونستقبل بعض الاتصالات اللي موجودة لان طال انتظارهم وقبل ما يعني ما ناخد الاتصالات بس انا عاوز اكد على نقطة احنا ما بنقدرش ابدا نستقبل هذا الكم الكبير من الاتصالات وبنكتفي ببعض الاتصالات اللي موجودة لكن يمكن التواصل عبر الايميل اللي موجود وعسى الله تبارك وتعالى ان يعطينا من العمر ومن الجهد ومن الوقت اللي نقدر بيه نرد عليكم ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام آه، دكتور ياسر اي فندم اتفضلي ط- طب يا دكتور انا عندي ابني محمود عندي سنتين اي ولغايه دلوقتي ما بيتكلمش آه، جمله من كلمتين حتى يعني هو يقول الكلمه كلمه واحده بس بيقول يعني اه بيقول بس بيقول كلمه واحده بس وحتى الاسماء اه بيقول طب كويس خلاص ومش عارفه اعمل ايه عشان انك يتكلم آه، وما ما شاء الله يعني في اصغر منه بيتكلم من جملتين وثلاثه اه طيب انا هسالك سؤال هو كان في اي مشاكل في الحمل لا لا لا ما كانش الحمد في لله.
مشاكل في الحمل مشي في في سن كام نعم مشي في سن كام المشي المشي مشي في سن سنه سنه سنة سنه سنه آه، ال- والله هو نصيحتنا دايما للأولاد اللي هم بيتأخروا شوية في معدل الكلام عن المعدل الطبيعي اللي موجود ودي مهمة قوي دعلينها دلوقتي على الشاشة لو سمحتوا واسمعيني بس اسمعي الرد ان شاء الله آه، مهم جدا ان احنا نعرف ان في توقيتات معينة في النضج الذهني والنضج الحركي والحسي ده مهم جدا اي نعم هو بعيد عن موضوع حلقتنا لكن مهم جدا يا اخوانا لازم نبقى نعرف ان ان ان ان نضج الجهاز العصبي له توقيتات وله نوع من انواع الايه المدد يعني هو مش لازم يبقى بيمشي على سن سنه عشان يبقى طبيعي لا في رينج لحد سن سنه ونص المشي الطبيعي الكلام نفسه سواء كان بيناغي سواء كان بيقول بعض الكلمات سواء كان بيبتدي يكون جمل سواء كان بيبتدي يكلم جملة من ثلاث كلمات سواء كان بيتكلم آه، في محتوى لغوي معين برضو ده على حسب قدرات الجهاز العصبي بتتفاوت ما بين شخص وما بين شخص لكن ما ينفعش ولد ما يتكلمش لحد سن ثلاث سنين ي- يبقى في مشكلة عند الولد ده مفيش حاجة اسمها كلمة بيخزن وحي... وهيتكلم لان ده بيح... بيؤثر في الجهاز العصبي بشكل كبير وبالتالي ناخد بالنا ان نضج الجهاز العصبي واللغة بتاعت التعليم بتعتمد على اللغة وامتى الولد بدأ يتكلم وبالتالي اما نلاقي ولد ما بيتكلمش بالمعدل الطبيعي مفيش مانع نعرضه او نشوف او نعمل الاطفال دايما اللي متاخرين شويه زي الولد ما هم متاخرين شويه مش كتير فاهماني وبالتالي هو ممكن يروح حضانه تتحل كتير من المشاكل اللي موجوده ودي حضانه آه، دايما بيقولوا اللي ما بيعرفش يعوم نعمل له ايه نرميه البحر طب اللي ما يعرفش يتكلم نرميه في الحضانه ي- ياخد ويلقط ويبتدي يتحرك ويبتدي ينمى ال- القدرات اللغوية اللي موجودة ده شيء مهم جدا لكن مهم قوي عند الاباء والامهات نحط قاعدة علمية الجهاز العصبي له مواعيد في عملية النضج وله رينج معين له نوع من انواع ال ال ال ال الارتباط ما بين فترة وفترة من س- من سن كذا لسن كذا ده الطبيعي الحبو يبتدي من سن كذا ال ال الوقفة على ال- القعدة على الظهر ب- ب- باعتدال له سن معين وهكذا عشان نعرف اذا كان نضج ابننا اللي بيسموه النضج العصبي والنفسي سليم ولا متأخر شوية ويا ريت نراجع دكتورنا ونسأل ويدينا بعض الارشادات اللي موجودة عشان يبقى النضج نضج سليم طبعا بشكر ام محمود انها من ال من ال ال ال ال اللمحة التأخر البسيط ده وده معناه انها ام يعني قوية الملاحظة في اتصال اخر السلام عليكم اي السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي يا فندم آه معايا الدكتور ياسر اتفضلي يا فندم آه لو سمحت انا عندي ابني عنده آه اربع سنين وثلاث شهور واقول لحضرتك انا جبت له مثلا جميع اللعب عنده من مثلا العربيه دي ثلاث اربع عربيات جميع اللعب موجوده عنده يحط مم.
اللعب كلها في الغرفه مم.
ويقعد ما ي... يعني ما يلعبش بلعبه معينه يسيب اللعب مثلا ويجي ما يقعدش على اللعبه مثلا عشر دقايق حتى على بعض اجي اكلمه لا كده غلط يا يوسف اعمل كذا ما يسمعش الكلام ما فيش يعني جميع توجيهاتي له ما بيسمعهاش ما مش مركز فيها حتى في بديله واجب مثلا في البيت لسه ما راحش حضانه يروح السنه الجايه باذن الله اديله الواجب ما فيش تركيز ينسى على طول آه، ما يحبش اللي هو يعمله فانا عايزه مش عارفه اعرضه على دكتور ولا أنا ببقى عصبيه اوقات معاه جامد احنا انا مو... انا طبعا منفصله عن باباه ومش عارفه اعمل معاه ايه يعني طيب هو بس في ثلاث اسئلة اتفضل السؤال الاولاني هو ما بيركزش عموما يعني آه، ما بيركزش عموما ولا في اللعب بس او انت لما بتلزميه في حاجه معينه لا هو في كل شيء يعني انا حتى وديته اللي هو يتعلم سباحه برضك مع المدرب بتاعه ما ما فيش تركيز عندي برضك معاه بنت اختي آه، بتتعلم معاه بس هي آه، بحس ان هي اذكى منه او مش اذكى اكثر بت- بت- تركيزا اكثر يعني تركيز استجابتها اسرع منه ايوه هو يعني النوع الثاني هو هو الولد بينام كويس نوم آه.
كويس باسترخاء اه بينام كويس بيتعبك في النوم اه لا بيتعبك في النوم ولا بينام كويس هو بينام كويس بس برضك عنده مشكلة في النوم طول ما هو نايم يحب يمسك في ايدي كده ويقعد زي م- يعني ايه زي اللي بيقولوا بيفعص في ايدي طول اه ما هو نايم وحضرتك عصبيه اه طيب ماشي شكرا شكرا هرد على حضرتك وتسمعينا هو مهم قوي ال- السؤال ده وهو مهم جدا ان احنا ناخد بالنا آه، من الحتة دي آه، اولادنا مش اغبياء خلاص آه، باتفاق كده اولادنا اذكياء لكن احنا بنتكلم في نقطة ان ابني ممكن ما يكونش منتبه وعدم الانتباه ده في حد ذاته هو مفتاح مشاكل كتيرة سواء في السلوك سواء في طريقة التعليم والاستيعاب فما ألحظ إن ابني ما بيردش عليا ب- بشكل تلقائي واحس إن هو مش مركز وفي نفس الوقت مش راكز وفي نفس الوقت المدرب بتاعه يقول هو مش منتبه ومش مستجيب يبقى يا ريت نشوف حد متخصص يشوفه يشوف نسبة الانتباه عنده عاملة ازاي نفس ن- نسبة الحركة نفسه فيها ايه عشان الحاجات البسيطة دي بتتعالج وبسرعة في فترة العمر السن الصغير وتختفي تماما بعد كده في المستقبل لكن لو اتثابت بتعمل نوع من انواع الكوارث بعد كده في المستقبل القريب ما تسمعوش كلام ام محمد وام حسين الله يكرمكم وشغل المصاطب ده ممنوع اصل الواد اما يكبر هيبقى كويس انتوا هتحبكوها حبتين ولا ايه انتوا معرفش عامل ازاي الاقي ولد ما بيتكلمش اكتشف انه عنده توحد اما بيتعرض عليا وهو عنده اربع سنين طب ما جبتوهاش ليه من سنتين اصل هو حماتي قالت لي آه، ما الواد كويس وهيتكلم وهيتحرك ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش باي صوره من الصور باي شكل من الاشكال يبقى معلوماتنا مستقاه بشكل او باخر من العامه من الناس وخلاص ونبقى آه، اصل انا خايف اخش ضيلمه ان ابني يبقى مش مركز طب ما هو في كده كده هتصطدم في المستقبل مع مشكله اكبر ومع شكل كبير موجود طبعا ام أم محمد وحسين ما يزعلوش مني انا مش قصدي على محمد بعينها وام حسين بعينها لكن قصدي ان احنا ما نسمعش كلام حد وخصوصا في اضطراب الانتباه بالذات والافراط في الحركه بالذات الاثنين دول في سلوكيات الاولاد لازم اتاكد من سلامتهم تماما لانهم قد يؤدوا الى مشاكل كبيره في المستقبل فدي نقطه بقول للاخت بلاش عصبيه بلاش نتنرفز آه، والده مش موجود ما انت موجوده خلصت خلاص آه، مسألة عدم وجود الأب في بعض أوقات عدم وجود الأم في بعض أوقات ما دام في حد بيعوض الأمور تتحسن بس نخف من عصبيتنا شوية في تربيتنا لأولادنا آه، في حته كده انا شخصيا يعني جت في ذهني آه، حاضر أنا يعني آه، جت في ذهني بشكل آه، كبير عاوز اوضحها لاولياء الامور شويه في بعض اوقات نتيجة العصبية او النرفزة او الظروف اللي احنا بنمر بيها او في بعض اوقات نتيجة للحمل بتاع اولادنا ومسؤوليته ما بنستمتعش بتربية اولادنا وما بنستمتعش بحياتنا وما بنستمتعش بالشكل اللي مطلوب منه ان احنا نستمتع بشكل كبير وبالتالي مطلوب جدا ان احنا نستمتع ما تنسوش ان اولادكم دول نعمه ومطلوب منهم انهم يعني يبقوا يعني آه، يدخلوا السرور على قلوبكم بلاقي الناس بتنسى تماما النعمة اللي ربنا اداها لهم من اولادهم ويبتدوا يتعصبوا ليه اصلا متحملة مسؤولية يبتدوا يتنرفزوا يبتدوا يبقوا مش صبورين يبتدوا يبقوا متعصبين يبتدوا يبقوا متضايقين يبتدوا مش مستمتعين باجمل ما يمكن من لحظات حياة اولادهم ليه اصل المسؤولية لازم نفرق ما بين حاجتين ما بين في مسؤولية علينا لازم نقوم بواجبها وان احنا نستمتع شوية افصلوا العصبية شوية والنرفزة لانها ما بتخليكمش تستمتعوا بجمال اولادكم فتقولوا ان اولادنا بقوا هم على قلوبنا بقوا مسؤولية تقيلة انا تعبانة من المسؤولية يا اخوانا امتى هنستمتع بحياتنا لو ما استمتعناش باولادنا في السن ده عشان كده مطلوب مننا احنا نخف شوية العصبية نرفزها شويتين نبقى كويسين كده عشان اولادنا ما ينتقدناش في وقت من الاوقات يقول لك يا ماما انت عصبيه انت نار ما ينفعش كده يا ماما في اتصال اخر السلام عليكم
السلام ورحمة الله اتفضلي يا فندم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مامة احمد مع حضرتك اتفضلي يا فندم آه انا عندي ابني احمد إز عنده 12 سنة الحمد لله 12 سنه وعندي وصلنا ابني لسن تاني المراهقة.
عنده ست سنين اه على طول في شجار مع اخوه اه ما بيثقش فيا نهائي نعم ما بيثقش فيا نهائي يعني ايه ما بيثقش فيك نهائي يعني اي حاجة بقولها له ما بيصدقنيش اما اجي تبقى حاجة مثلا حصلت قدامه واقول له يا ابني انت عملت كذا وده كان قدامي يقول لي لا انا ما عملتش وعلى طول بيكذب عليا يقول اقول له مثلا صليت يقول لي اه صليت وهو ما يكونش صلى في حاجات كتير بقى حاجات كتير بيكذب عليا فيها بس ده قله قله ثقه ما- ملوش علاقه بالثقه دي لا يعني مش عارفه اوصل لحضرتك ازاي معلش انا مرتبكه شويه معلش لا عادي اتفضلي عشان توصلي الفكره بس ونقدر نساعدك آه، ربنا يبارك فيك ويعزك يا رب آه، على طول يعني لما بيروح عند جدته مش عايز يقعد معايا في البيت هنا آه.
عايز يمشي انا كنت قاعده في بيت مع عيله مع حماتي وعايز يروح يفضل قاعد هناك على طول ولما بيروح هناك بيو- بيقول لها اللي بيحصل هنا بيني وبيني وبينه او بيني وبين باباه بيوقع الدنيا فيما يعني ملخص ان هو بيوقع الدنيا في بعضها بيخلي حماتي تقعد تتخانق معايا ومع باباه آه، بيعمل لي مشاكل كتير وغير كده لما باجي اخرجه او افسحه او اتكلم معاه كويس ما بيقبلش مني كلام خرجته مش عاجبه ان انا خرجته ما- مفيش حاجه بيرضى بيها مش راضي باي حاجه انا بعملها له وحاسس ان انا كرهان انا ما بحبهوش أنا مش عارفه اقول لحضرتك ايه بس أنا- انا تعبانه نفسيا الاحساس منه بتاع ما بحبهوش ده نتيجه لايه ان انا من وجهة بزعق نظر معاه حضرتك انا بزعق معاه كتير يعني حضرتك من البداية مش من دلوقتي اه من النوع العصبي او بتوجهي او حابة ابنك يبقى كويس اه فبت... فبتبقي في توجيهك في بعض اوقات بتبقي حادة واضحة.
معاه.
حادة معاه اه يعني آه يعني حضرتك بتعترفي هذا الاعتراف في التعامل مع الولد اه انا ده.
بقى انا ببقى حد معاه لا، انا لان انا عملته بال- بالرفق وباللين مش نافع ما- مفيش حاجه جايبه معاه نتيجه يعني انا حاولت اعمله بكل الطرق يعني عملته كويس مش نافع.
هو كل عملته- كل الكلام ده على اعتبار انه بيتخانق مع اخوه لا.
وعامل مشاكل طول اليوم مش اخوه بس اه يعني معايا انا كمان وبقول لحضرتك بيروح يعمل مشاكل عند جدته ما, بن... ما بروح معاه في حته بيقعد ينتبه لكلامي ويروح ينقله في حته تانية يعني لدرجه ان انا قلت له انا مش هتكلم قدامك هتخليني افقد الثقه بيك يعني حاولت اعامله على ان هو كبير يعني عملت ان هو راجل يا يا حبيبي انت كبير و- وبقعد ممكن اقعد احكي معاه اي مشكله بس مش نافع مش عارفه مش عارفه اعمل معاه ايه أنا مش دراسيا عارفة.
اخباره ايه نعم دراسيا اخباره ايه لا ما شاء الله عليه ممتاز كان شاطر في المذاكرة آه، ما بيحفظ شاء قرآن الله. نعم بيحفظ قرآن ولا ما لا بيحفظ مش راضي يحفظ قرآن خالص بيلعب رياضة آه بيلعب سباحة بالعافية بيلعب سباحة بالعافية وتنس يعني مش قوي مش منتظم قوي آه. غير الحاجات اللي حضرتك عرضتيها علينا دلوقتي بالس- من السلبيات اللي موجودة دي آه.
آه هو مؤدب الولد في- في العموم يعني سيبك من حتة ان هو بينقل الكلام في بعض اوقات او ان هو بيغيظك بالشكل ده لانه بيعمل مشاكل طبعا بينك وبين حماتك لكن ومع اخوه بيناكف هو من يطلق عليه ولد قليل الادب لا يعني لا، ما يعني يطلقش عليه كده، لا.
يعني هو أس- كويس.
يعني اسلوبه مش مش مش مش بذيء يعني طريقته مش في الت... يعني مش مش هو بس ساعات يعاند معايا يعاند.
ويقول لي ويرجع يقول لي انا عملت معاكي كده علشان انت بت بت بت بتزعقي لي على طول او عشان انت ما رضيتيش تعملي لي مثلا طلب مني طلب وانا ما عملتوش فيقول لي انا بعمل معاكي كده عشان انت ما نفذتيليش طب طلبي وانت ايه رايك لما ابنك يقول لك انا بعاند معاك عشان بتزعقي كتير او بيوجه حضرتك اكتر من مره في عمليه التوجيه يعني هو الولد ب... ممكن تكون المساله بالنسبه له فعلا آه، مقياس يعني آه، انا انا يعني انا بعاند عشان انت بتعصبي احنا ليه بنتعصب يعني انا غصب عني يا دكتور آه، آه، يعني لا انا مش قصدي انا مش بلومك انا بتكلم يعني ابني بيديني مفتاحه اه هو بيديك مفتاحه بس ببساطة بالرغم ان هو المسألة طب في لحضرتك كده الصورة وضحت شوية بس هوضحها لك اكتر واحنا بنتكلم او بن بن بنرد على حضرتك بس الفكرة الموضوع ده مهم جدا على فكرة يعني ال- الولد ده دراسيا متفوق هو مش آه، قليل الادب لا هو الولد كويس بس هو بيعاند مع والدته بشكل كبير واضح ان الولد ماسك مامته من الحته اللي بتوجعها قوي حماتها يعني فبيروح يقول لها ال- طبعا الدنيا بتتقلب بس هو يعني الولد من الجراءه بمكانه ومن الاندفاع بمكان بشكل او باخر ان هو ممكن يأذي البيت انا لا اقر ده انا مش موافق ان الولد يعمل كده انا مش موافق ان الولد يتصرف في التصرفات دي لكن آه، نقطه نظام خلاص احنا الد- الدنيا مالها متعصبة قوي كده يعني آه، الولد فيه حاجات كويسة قوي ومؤكد فيه حاجات كويسة قوي لان صفة العند كصفة هي صفة واحدة من السوء بمكان ممكن تأثر في مواقف كتير لكن ابني بيقول اصل انت بتتعصبي قوي يا ماما اصل انت بتذمي قوي يا ماما اصل انت عماله على بطال يا ماما بتنتقدينا اصل انت يا ماما كل شويه كده ما بيعجبكيش العجب يعني آه، ليه اما ابني يقول الكلام ده يبقى هو صادقا بيقول ان ده مؤثر سلبي في العلاقة بيني وبين ماما انت بتقول انك بتقعدي معاه بس بتقعدي معاه وتكبريه بس في كتير من الاحيان بتتقلب المسألة الى نقاش وحوار وبتبتدي المسألة تسخن وممكن تتخانقوا مع بعض وممكن تقولي له انت مش كويس وهو ي- ي- يتضايق انا شايف ان مفتاح الولد ده عصبيتنا تقل شوية ونرفزتنا تقل شوية واسلوبنا يقل شوية يوم ما ابني يطلب منه حاجة حط حاجة قدام حاجة هيتصلح لكن انا ما عنديش الحل السريع اللي يقدر بيه ابنك يتمنع عن الكلام ان يروح لقول لحماتك اللي حصل بالظبط ايه والامور اللي عاملة ازاي لكن انا شايف ان رب ضارة نافعة ان الولد ده ما زال في حضنك وما زال في حضن الاسرة فهو محتاج قدر من الهدوء شوية في التعاملات عليك ضغوط مش عليك ضغوط علينا ضغوط مش علينا ضغوط زي ما احنا بنقول مسؤولية كبيرة والشغل والكلام ده الكلام ده بنضحك بيه على نفسنا وما تزعلوش مني وانا بقوله لكم انا اول واحد بوجه لنفسي الكلام قبل ما اوجه لكم احنا بندي لنفسنا المساحة ان احنا نتنرفز ونتعصب ونشد ونعمل بمفهوم ان في مسؤوليات ضخمة على دماغنا كبيرة اولادنا مش مدركين قد ايه المسؤولية اللي عندنا ده عمره ما كان عذر لاي اب ولاي ام إن يتنرفز باي صورة من الصور عشان اصله متضايق من حاجة تانية اصله مقريف من حاجة تانية اصله عليه ضغوط بشكل او باخر يبقى المتنفس الوحيد ليا ان انا اقول لابني اتكتم واعمل اللي مطلوب منك وهو كده ما ينفعش انا لما بقول الكلام ده انا قصدي بيه الاصلاح مش الانتقاد قد يعتقد البعض ان انا بنتقد لا انا بقول ان احنا محتاجين نرتقي شوية في اساليبنا وفي طريقتنا وفي كلامنا على اولادنا ومع اولادنا ونسيب الشماعة اللي بنحط فيها كل عيوبنا ونقول ان احنا تعبانين وضغوط طب ما دي مسؤولية انتوا شلتوها والمسؤولية دايما لها مشاكلها والمسؤولية دايما لها تبعاتها فلا اما نشيل المسؤولية ونبقى ممتصين كم التوتر اللي فيه عشان نقدر نربي صح لان ما كناش شلناه كل الناس مضغوطين كل الناس عندهم مشاكل كل الناس عندهم كذا لكن ولادنا دول مسؤولية قدام ربنا سبحانه وتعالى في التعامل معاهم وفي اسلوبهم وفي طريقتهم وفي تعاملاتهم سن 12 سنة سن المصاحبة خلاص سن ان انا صاحب انا ما ينفعش اتنرفز على صاحبي صاحبي ممكن ما يستحملنيش او ممكن ما يتفهمش القضية اللي موجودة ممكن بعض اوقات يتفهم لكن مش طول الوقت هيتفهم ان انا متنرفز على طول متنرفز على طول بشكل او باخر او بصورة او باخرى يبقى نصيحتي للاباء والامهات طب ما تيجي نعمل كده تغيير ان احنا نبتدي نتحكم في نفسنا شويه نتحكم في طريقتنا الولد ده ممكن يتصلح كتير قوي قوي قوي قوي لو احنا هدينا خصوصا الولد ده بيحبك قوي الولد ده متعلق بيكي قوي دايما البني ادم اللي بيحبه الشباب الصغير اللي بيحب الام قوي يقعد يناكف فيها ويطلع عينيها ليه عشان انا عاوز يوصل لك رساله خدي بالك مني وتعاملي معايا كويس ده انا بموت فيك بس بيقولها لها بطريقه تانية مختلفه للاسف بالعناد دايما اللي بيحب بيتغاظ من اللي بيحبه اما يطنشه اما يعامله وحش اما يتكلم معاه بطريقه مش كويسه اما يقيمه تقييم مش كويس نحاول قدر المستطاع بشكل آه، او باخر وبسرعه او باخرى ان احنا نعدل الاسلوب الموجود ويا رب كده ربنا سبحانه وتعالى يهدي سر كل الاباء والامهات مع السلام عليكم ايوه يا فندم اتفضلي معاكم مضحى من السعودية اهلا وسهلا اهلا أهلا وسهلا بيك.
ربنا يكرمك آه، اتفضلي لو سمحت انا عندي بنتي الكبيرة داون سندروم
اه أرب- اربع سنين ونص
آه، آه، عندها كم سنه اربع سنين اربع ونص سنوات اه مم.
آه، وحركتها كتيرة جدا وعندها طاقة زايدة وما بتنامش كويس اه ولو نامت ساعة ي- ي- تدناها صحة طول الليل يعني نص ساعة يكفيه ايوه ايوه ولازم تمسك ايدي زي ما الاخت ام يوسف اللي قبل اتصلت وقال لازم تمسك آه.
ايدي قبل ما تنام اه وعملنا لها اشعه على المخ والاعصاب عشان الحركه والطاقه الكتيره ايوه فالحمد لله قالوا ما فيش كهرباء على المخ ايوه وبتتكلم بعض الكلمات هي في حضانه وكده وبتتكلم بعض الكلمات تقول بابا وماما وعمو انا عايزه كذا يعني بدات تقول جمل وكده بس الطاقه بتاعتها زايده قوي ايوه اتفضلي مم.
وانا بتعصب عليها كتير ليه بتتعصبي عليها ليه
انا عصبيه اصلا طب وبنتك ذنبها ايه هي ملهاش ذنب طيب وهي داون كمان خدي بالك داون هي مش- كمان.
طيب ما هو هي دي هي دي النقطة اللي انا كنت بتكلم عليها آه، جزاكم الله خير انك بتتصل يعني بتكلمي بس هو آه، هي غصب عنها يعني هتعمل ايه؟
يعني هي بتفهم هي بتفهم جدا اه بتفهم ما هو ما خصوصاً فيش عندها مانع نسبة بس ذكاء ما شاء الله بس جداً.
محتاجة واحدة واحدة ايوه واحدة واحدة سن آه.
حاضر هقول لحضرتك ال- ال- ال- القضية حاضر من هنا هناخد اتصال اخر سريع بقى وده يبقى الاتصال آه، الاخير في الحلقة اي السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يا فندم ازيك يا دكتور الله يسعدك يا رب انا عندي بنت عندها ست سنين ست سنوات مم.
وولد آه، كبير عنده عشر سنين
مم.
باستمرار البنت بتغير منه كتير قوي وعلى طول بتخاف يعني يا دكتور اي حاجة ممكن لو شافت اي واحد غريب في الشارع بتخاف وباستمرار عاوزة تنام معايا على طول في الأوضة بتاعتي
مم.
ومش بتسمع كلامي خالص وفاقدة السيطرة عليها مش عارفة اقول لحضرتك قد ايه انا بحبها قوي وبعملها ساعات كصاحبتي بس فاقدة السيطرة عليها خالص على طول بتخاف إن شافت اي شيء غريب بتخاف منه مم.
وبتغير من اخوها جدا وعندها طاقة رهيبة انا وجهتها ووديتها الكتاب وبخليها تحفظ طاقة القرآن بمعنى حركة ايوه باستمرار بتبص في المراية بتحب تتحرك كتير وماله ما تبص في المراية ايه المشكلة يعني او من ينشأ في الحلي كتير من الامهات بتبقى بتشتكي ان اولادها بعض اوقات بص في المراية يلبسوا يحطوا أيوة يا البنات دكتور، البنات أنا- مسموح ده انا طبيعي لابسه خمار على طول لابسه الخمار بتاعي اه آم، قدامها بتحب تلبس حاجتي اه آه.
بس انا مش باصه الحته ديت انا باصه على انها بتخاف قوي يا دكتور يعني خوفه جدا اه ممكن آه، اي حاجه اي صوت غريب ممكن بتخاف منه بتغير من اخوها هي بتعمل نشاط ايه بقى آه، انا بوديها الكتاب بتحفظ قران بس بس ما عندكمش وباستمرار حاجة عايزة أنا زهقانة.
تتنطط تجري تت- تخرج تروح تتفاعل دخلت مدرسة اه هي السنه اولى أولى رايحة تانية إن يعني شاء الله.
خلصت كيجي ولا دخلت اولى على طول لا اولى اولى على طول آه.
آه.
لا هتاخد وقت دي وباستمرار يا حاضر.
باستمرار آه، بتخانق مع اصحابها مش مش عامله صداقات كده حتى لو كنا- راكزه البنت راكزه بتركز لا هي على طول عايزه بتفرك.
تلعب وتتحرك بتفرق ايوه ماشي وعلى حاضر طول بتتهمني ان انا بحب اخوها اكتر منها اه يعني انت بتحبي اخويا اكتر مني مم.
انت كل حاجه عمر بتفضلي عمر عني اه حتى المصروف لا عمر بياخد اكتر مني طب بيخرج عند اصحابه اصحابه كتير بيشاركوكي في شغل البيت بتعمل وترجع تقول لي انت بتعملي مع... انا بعمل لك كل حاجه وانت مش بتقدريني طب ما هو كان انا بعمل كل حاجه معاكي لكن انت بترجعي تزعقي لي بتضربيني طب انت بتزعلها ليه بتضربيها ليه؟ عشان حركتها يعني اه طيب ماشي شكرا حاضر والتجربة.
شكرا شكرا آه طبعا انا بس هجاوب على السؤالين ونرجع ل- لحلقتنا مرة تانية عشان احنا بعدنا بالاسئلة قوي على الحلقة خالص ونزلنا في سن آه، صغير قوي آه مسألة ال Down syndrome Down syndrome آه دي مشكلة آه متلازمات جينية آه، بتحدث للطفل وبيتولد الطفل بيها قدراته الذهنية أقل من المعدل شوية مع بعض العيوب الخلقية ال- آه، اللي موجودة ف ف ف فالداون سندروم عموما بيحتاج رعاية خاصة من أول ما يتولد لحد ما آه، يكبر ويبقى آه، في سن ايا كان السن اللي موجود ويديله من ربنا طول العمر عادة لازم نكون متفهمين للمشاكل دي مشاكل ال Down دايما مشاكل نوعية يعني مختلفة عن الأولاد مش عشان انهم اغبياء او انهم كذا معاذ الله لا هي المسألة مسألة ان احنا لازم تعامل آه، مختلف ال Down ده حنين قوي يعني آه، دايما الاطفال ال Down بيبقوا حنينين محتاجين حنية قوي طيبين قوي آه، فيهم رقة كده في التعاملات يحب اللي يحن عليهم قوي يحب اللي يطبطب عليهم قوي آه، طبيعتهم كده هي هي هي طبيعتهم كده ودايما اما بيبقى البني ادم مش قادر يعبر ب- بلسانه بيعبر بلسانه بيبقى التعبير باللسان بيبقى المشكلة فيها ان هو آه، ما بيقدرش يعبر بلسانه فبيتعر فبيتع... فبيتعبر بالحركة فبتزيد حركة الطفل فبيبقى وكأنه بيعبر بدل بالكلام بالحركة فطفلة زي كده محتاجة حضانة تروح فيها حضانة عادية خلاص مع رعاية خاصة شوية تروح لحد بتاع تخاطب عشان تتعلم شوية كلام آه، محتاجين برضو متابعة مع الطبيب لأن بعض أوقات الحركة الزيادة دي إفراط في الحركة محتاجة تدخل طبي بدواء من الأدوية بحاجة من الحاجات اللي بتستخدم عشان نقدر نوصل للطفلة لأفضل وضع ممكن موجود الجماعة الأمريكان اشتغلوا جدا على ال Down في خلال العشرين سنة اللي فاتت ووصلوا معاهم لنتائج مبهرة جدا لدرجة التوظيف لدرجة العمل لدرجة الانخراط في العمل لدرجة الارتباط في الجواز لدرجة ان حياة وغيرها بتقوم موجودة محتاجين قوي ناخد الخبرات دي عشان نبص لقدام انا دايما عاوز اي اب واي ام بيسمعونا يبصوا لقدام المشكلة اللي عند ابني دي بعد عشر سنين الوضع يبقى عامل ازاي فانا لو مش عارف بعد عشر سنين عامل ازاي استشير حد صاحب خبرة ويقول لك ممكن المشكلة دي مش محتاجة اي حل دي هتتحل لوحدها ممكن حد يقول والله ممكن يكون الاشكال ده ممكن يتحل بشكل او باخر وبصورة او باخرى بشكل مختلف وهكذا دي نقطة من النقاط المهمة اللي لازم نتعامل معاها النقطة التانية اللي موجودة الأخت اللي بتسأل على الو- البنوتة اللي عندها ست سنين لا دي, دي محتاجة مدام منكفة كده وبحركتها زيادة والكلام ده اعرضيها على حد من الأخصائيين مش عشان هي فيها حاجة مشكلة نطمن بس لأن ممكن يكون عدم النضج الاجتماعي بتاعها إنها دخلت المدرسة متأخرة على سن ست سنوات هو اللي مخليها بالشكل ده بتهبش في أصحابها أو بتتخانق بأصحابها أو بتتعامل مع صاحبها بشكل أو بآخر وبصورة آه، او باخرى مسألة الخوف الزيادة برضو لازم تتشاف لازم تتحط في نشاطات اي طفل بيخاف لا يثق في نفسه مش عارف يتعامل مع الاخرين زقوه في نشاطات مختلفة ساحة شباب مركز شباب آه، مدرب خاص بيجي يدرب في ال- اسمه ده في ال- في العمارة في, في سطح العمارة ايا ما كان الايه اللي موجود لازم يبقى فيه نوع من انواع التوافق اللي موجود بشكل او باخر وبصورة او باخرى نرجع لموضوعنا بقى لان احنا بعيدنا خالص عن الموضوع وان كان الاسئله كانت متنوعه جدا وفيها آه، فعلا مواضيع مهمه وفيها قلق من الامهات والاباء على الموضوع ال- بتاع التربيه لكن هنخش دلوقتي في موضوع الثقه بالذات موضوع الثقة اللي اتكلمنا عليه ازاي احط ثقة في ابني ازاي ابني يتعامل معايا بثقة ازاي ابني يحس بالثقة ازاي ابني يوصل له مفهوم الثقة دايما بقول ان احنا لو سمحنا تو بعد اذنكم ركزوا على الايجابيات دايما حتى لو ابني آه، يعني آه، عمل غلط ركز على ايجابيات الخطأ نفسه اللي قام بيه مؤكد في الخطأ اللي قام بيه في حاجة ايجابية ممكن ابني يبقى جدع شوية فبيتخانق مع اصحابه عشان صاحبه فبيحب صاحبه قوي فاتخانق مع ايه مع الاصحاب عشان صاحبه هو اه جدع وصاحب صاحبه زي ما بيقول واخوه وبيحاول يحميه لكن للاسف طريقه حمايه صاحبك وطريقه تفاعلك معاه ممكن تكون مؤذيه وبشكل او باخر آه، مش سليمه ممكن صاحبه بيقعد يرتاح معاه وبيقعد معاه صاحبك كويس لانه بيريحك وبيتكلم معاك بس للاسف لما بتقفوا ما الادام بيتقد انت ما بتخش تصلي انت وصاحبك ليه ما تاخده وتحط وتخش تصلوا مع بعض وهكذا هتلاقوا دايما من اي خطا بيقوم به الولد باي صوره من الصور باي شكل من الاشكال هتلاقوا في حاجات ايجابيه لابد وان تبرز في سبيل انكم تعيدوا الثقه مره اخرى لاولادكم في حكاية صغيرة هحكيها لكم حكيتها هنا على الشاشة مرتين قبل كده وده وقتها أذيعه ثلاث مرة في بعض أوقات البني آدم في السن اللي هو سن 12 13 14 ما بيبقاش يقدر يواجه الناس وبيبقى في قلة ثقة حبتين عادة الأب والأم يقولوا لي دايما إيه إحنا بنقول لأولادنا خليه واثق أنت ليه مش واثق بنفسك أنت ناقص إيد ولا رجل ولا إيه ولا بتاع ولا ولا اللي قدامك ده أحسن منك أو أفضل منك أو أسلوبه أحسن منك لا هو مش احسن مني ولا افضل مني ولا زايد ايد ولا زايد رجل ولا حاجة خالص بس هي المسألة ان انا حاسس بان انا مش قادر اخد الخطوة دي واتعامل مع اللي قدامي واتكلم قدام الناس واتفاعل هحكي لكم قصة العبد لله العبد لله ما كانش يقدر يتكلم كلمتين على بعض نهيك على ان الضيوف لما كانوا بيجوا يزورونا ما كنتش بقدر اخش بالصينية الا لما الوالدة تعد لي مرة واثنين وثلاثة وممكن تقعد لمية وانا مكسوف جدا ان انا اخش على الضيوف احساس عجيب انا مش عارف افسره عامل ازاي كان والدي يقعد معايا يقول لي يا ابني لازم تكون كذا كذا وماما تقول لي ايه وتزقني وبتاع والكلام ده بس يعني زقني ممكن يكون لان احنا ما كناش بنختلط اجتماعيا احتمال ممكن يكون لان الواحد كان شويه اما يبقى شخصية الاب قوية وشخصية كده بارزة بيبقى الواحد يقلق كده من ان هو يعني يبرز شخصيته بشكل او باخر احتمال ممكن زيادة احترام احتمال وارد برضه لكن في النهاية ما كنتش اقدر انا كشخص اتحدث امام الناس بالصورة اللي انتوا شايفينها حاليا دلوقتي ناهيك على ان الواحد كان بيبقى قليل من الصحبة والاصدقاء اللي كانت موجودة في يوم من الايام آه يعني آه اخترت من قبل استاذ العربي بتاعي ان انا اقول كلمة امام الطلبة في المدرسة وده كان بناء على ان الواحد راح التراويح وهو كان لسه في اولى ثانوي واتقال له يعني سمعت الراجل عم الشيخ وهو بيتكلم ان البني ادم لازم يوصل الخير للناس وانه لو عرف حاجه لازم يوصلها لغيره وكتير من الاباء والامهات ما بيحترموش الحته دي في اولادهم بمعنى ان الاولاد ممكن يكونوا متدين وممكن يكون بيصلي ممكن كذا بس بيتكسف قوي انه يقول لاصحابه يلا نقوم نصلي يلا تعالوا نروح الجامع يلا كذا فبعض اوقات اصحابه يقولوا يلا نتمشى فيقول لهم حاضر لكن ما يقدرش يقول لهم يلا كذا كسوف بيبقى عند الولد مش قله احترام للمنهج او العقيده اللي هي موجوده فيه فقررت كده ان احنا نتناقش مناقشة عائلية المفروض الواحد يعمل ايه يعني المفروض انك انت ما دام عرفت وسمعت من المسجد يبقى تروح تقول وتتكلم الصبح فرحت للمدرس بتاعي الدكتور محمد نصار يعني ربنا كده يكرمه زي ما يعني كان سبب من الاسباب ان الواحد يتحدث معاك ويتحاور معاك قلت له يعني انا سمعت امبارح والوالد قال كذا وقالوا كذا وبتاع قال لي خلاص كويس قوي بكره ان شاء الله وكان رمضان تقول بعد صلاة الظهر كده كلمة لزمايلك ولأصحابك في قدام الأولاد فقلت له أنا أنا ما ينفعش حضرتك بتفتكري لا الموضوع مختلف تماما أنا آسف جدا أنا مش أنا غلطت أنا قال لي يا آسف لا خلاص دي مسؤولية خلاص خلاص وجي أعلم ان انا في كلمة هتتقال بكرة بعد صلاة الظهر زميلكم كذا كذا محضر لكم كلمة اشهد ان ان, إن الكلمات كانت مكتوبه الوالد كتبها بشكل منمق جدا حفظتها 10 جمل انا فاكرهم بشكل كبير بتبتدي آه يعني آه بكلمه اخوان الطلبه آه اتقوا الله بتبتدي بايه رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل دي ده اللي فاكره وقعدت اسمعها بشكل جيد وقعدت سهران وانا قاعد احفظ نمت وحلمت ان انا بتكلم وبقول والناس شايليني على الاعناق ما نمتش بعد صلاة الفجر خلاص قاعد بقى مستني لحد ما تيجي الساعة 8 اروح المدرسة آه لا تتخيلوا قد ايه كان الاضطراب والخوف والقلق وضربات القلب والايد اللي بتترعش والنظرة الزايغة طبعا كان في اربع حصص ولا اعرف الاربع حصص دول كانوا عربي من انجليزي انجليزي من رياضيات من كيمياء من اي حاجة في مفيش حاجة خالص كان كل شاغل فكري ان انا هقول الجمل وهتكلم وهعمل خلصوا الصلاة يلا قوم زميلكم ياسر هيقول كلمة وقف ياسر وكأن على رؤوسهم يعني وقفت كده يا نهار ابيض ايه ده الكلمة ايه آه فكرت كده وقلت طب نحلها ازاي دي ده, ده الموضوع محتاج حل سريع طب بص انت حافظ ايه في القرآن او حاجة خلاص هو حاجة دينية وخلاص إيه، حافظ الفاتحة طبعا بتقولها 17 مرة في اليوم مش ممكن تكون نسيها ابتدي بالفاتحة خلاص فبدأت فعلا ابتدي اقرا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بس ما افتكرتش اياك نعبد واياك نستعين خالص ما كانتش في ذهني طبعا شويه كده دقيقه وقعد اقول لهم يا اخوانا الفاتحه بقى ما انتوا حافظينها بقى خلاص ما فيش داعي اعيدها وقفت متسمر لاني نسيت كل ما يمكن ان ينسى في الكلمه لا قلت يا اخوان الطلبه ولا اتقوا الله ولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وبدا اياك نعبد واياك نستعين خالص ما كانتش في ذهني طبعا شوية كده دقيقة وقعد اقول لهم يا اخوانا الفاتحة بقى ما انتوا حافظينها بقى خلاص ما فيش داعي اعيدها وقفت متسمر لاني نسيت كل ما يمكن ان ينسى في الكلمة لا قلت يا اخوان الطلبة ولا اتقوا الله ولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وبدأ زمايلي طبعا وبتوع ثانوي بالذات وبقولها لكم في اولى ثانوي بالذات وفي ثالثه اعدادي بيبقوا بيمسكوا يسلخوا الواحد ما بيصدقوا واحد عشان يسلوا صيامهم عليه فتسلوا عليا لكم ان تتصوروا الضحكات اللي هي مكتومه والبتاع كان عندنا استاذ احمد بتاع التاريخ في ال- بتاع ثانوي افتكر انه كان كرشه من الضخامه بمكان كان محتبر يعني حاجه حاجه معتبره فاهماني كان بيضرب بيه الامثال فكان راجل من ادبه كاتم الضحك من بقه كان كرشه بيضحك يعني من كتر هز الضحك يعني اللي كان موجود موقف في منتهى الصعوبة دكتور محمد آه، بتاع اللغة العربية آه، يعني لم الموقف ويلا وخلصوا وبتاع والكلام ده وطلعت على الفصل كان موقف في منتهى السوء اما دخلت الفصل ليه لان كان 40 ولا 42 واحد قاعدين مستنيين مستنيين آه، عم ياسر يخش طبعا الضحك والهمهمات وغيرها كانت الحصه فاضيه دخل الدكتور محمد دكتور محمد افتكر كان عنده خرزانه كده طويله عمري ما شفته بيضربه بي بيضرب بيها لكن كان بيهوش بيها في بعض اوقات فجالي وقرب مني افتكر كنت انا في البنش الاخير قبل الاخير لان البنش الاخير ده كان ليه زميل من زمايلي وراح خابط ورازع رزعه منيله كده صعبه جدا يوميها اتفزعت كده وانا كنت بداري وشي منه بحاول مكسوف مش قادر انا انا انا اسف جدا ده انا حطيت نفسي في موقف بايخ انا اسف انا فعلا بجد ما كنتش عند مستوى الثقه بتاعتك انا بجد مش هتكلم تاني انا قلت لك انا قلت لحضرتك ان انا مش هعرف اتكلم انا قلت لك قال لي قال لي قوم قوم قوم قوم قوم آه، دكتور محمد بعد اذن حضرتك يعني الراجل كان حصل على الدكتوراه ما شاء الله في اللغه العربيه وده من نوعيات المدرسين اللي هو الواحد كان بيحترمه جدا كان دكتوراه وفي نفس الوقت كان بيدرس حاجه يعني عملاقه جدا يعني آه، فقال لي قوم قوم قوم قوم اطلع قدام قلت له دكتور محمد لو عاوز تعمل فيها حاجه اعملها ما تقبلهاش قدام زمايلي خلاص بقى الواحد انا انا بجد خلاص يعني آه، فطلعت بره و- وارفع ايدك وهتضربني يعني قدام الطلبه ولا ايه وقال لي ارفع ايدك ارفع ايدك لمين فرفعت ايدي اليمين فافتكر ما زالت آه، برد الانامل ما زالت في يدي وهو بيرفع ايدي ويقول للطلبه كلهم وهم بيضحكوا ومنتظرين بقى هيتعمل في ياسر ايه ولا بتاع ايه قال زميلكم ياسر الوحيد اللي فكر يتكلم وحاول يتكلم وان شاء الله بكره هيعيد الكلمه بتاعته وهيتكلم لا تتصوروا اه صحيح انا الوحيد اللي تعبت واللي حاولت واللي اجتهدت واللي حفظت اه ما قلتش بس مش معنى كده ان انا ما عملتش مش معنى كده ان انا فشلت مش معنى كده انا حاولت والمرة الجاية هتكلم اه لا تتصوروا مدى السعادة اللي كنت فيها قدام زمايلي واصحابي كلهم اتكتموا كتمة منيلة كانت الفرصة ليا بقى قلت لهم اه شفتوا بقى انا الوحيد اللي حاولت اتكلم حتى ما رجعت البيت بيقولوا لي اتكلمت ولا ما اتكلمتش كانت في ذهني كلمة ال- مدرسي ومعلمي فبقول أنا الوحيد يا إخوانا اللي في وسطهم في وسط زمايلي كلهم اللي حاولت يا بابا من غير ما يكون آه، قلت أو ما قلتش بس هو نقى الحاجة الإيجابية اللي أنا عملتها بصورة أو بأخرى وطلعها وأبرزها ووضحها لي ما كانش هين عليه إني أروح كده كان لازم يقول لي أنت حاولت ومش معنى انك حاولت وفشلت يبقى ما نجحتش لا تقدر دايما تكونوا جنب ولادكم زي الاستاذ محمد بالظبط دايما اولادنا بيتعلموا من كده بعد كده اتكلمت بعديها بيومين ثلاثة اعتقد بعد كده الامور بدأت تمشي بعد كده ربنا فتح في اماكن في, في, في, في مراكز في منابر في غيرها المسألة بعد كده بدأ آه، هل معنى كده ان مفيش رهبة في الحوار مع الناس والكلام ما زال في رهبة في الحوار والكلام مع الناس لكن آه، الحتة وكأن بالظبط سور وسد كان موجود اتكسر وايه يعني اما اغلط هي دي النقطة وايه يعني اما ابوظ الدنيا واتكلم بطريقة مش كويسة وايه يعني ان انا آه، اما اعبر عن نفسي اعبر بطريقة عبيطة ممكن الناس ما ت- اه تضحك شوية بس عبرت عن نفسي على الاقل ومع مرور الوقت هنضج لان مفيش نضج للثمرات بشكل او باخر او بصورة او باخرى او بشكل او باخر آه، بصورة او باخرى بشكل او باخر تعالوا معايا بقى قبل ما نختم الحلقة اديكم نق- نقاط معينة للثقة يا ريت كان ورقه وقلم معاكم اولا آه، آه، اولا ما ت- ما تقولش لابنك الم- اللي هو في سنه 10 11 وانت طالع بقى يا صغير خلاص بقى كبر ما تقولش يا صغير ما تقولش يا عيل خلاص ما تقولش يا صغنن خلاص بقى النقطة الثانية يا ريت ما نراقبش عيالنا 24 ساعة ال- ال- فكرة مراقبة الأولاد لازم يبقى فيه ثقة شوية ثقة ان أولادنا هيقدروا ثقة أولادنا هي- هيقدروا يعملوا مش ممكن عشان ينزل لتحت ويطلع يبقى ثلاث أربع اتصالات عشان معاه التليفون فأنت فين رحت فين جيت منين أو هتنزل وتراقبه من البلكونة رحت فين وجيت منين بلاش المراقبة الجم... لأن الأولاد بدأوا خلاص بدأ الابن يكبر حبتين بدأ الابن يتحرك بشكل أو بآخر أفضل حاجة تذكروا أن أفضل حاجة بالنسبة للآباء والأمهات الصمت في بعض أوقات اسكت أحسن لو مش تقول حاجة كويسة اسكت احسن في بعض اوقات بنطينها بنقول كلام صعب جدا بشكل او باخر ليه تأثير سلبي على الاولاد آه، كل الناس خدوا بالكم بقى، حتى الكبار محتاجين لمسة حنية في التعامل محتاجين رقة في التعامل محتاجين اسلوب هادئ في التعامل محتاجين حنية في التعامل محتاجين طريقة كويسة في التعامل محتاجين هدوء في التعامل محتاجين واحدة واحدة في التعامل حتى لو الولاد بقى عندهم 12 وخناشير ومغتتين ومثبتين برضو محتاجين آه، خدوا بالكم دايما ما تحلوش مشاكل ولادكم خليهم هم يحاولوا يجدوا حلول لمشاكلهم وما ترموش اللوم على الاخرين وما تعلمهمش يلقوا اللوم على الاخرين لانهم هيرموا عليكم اللوم في وقت من الاوقات اولادنا اما يجي بمشكله ما تقدملوش الحل فكر معاه ايه اسباب المشكله ايه طرق العلاج وهو يختار ولو فشل في علاج المشكلة مش معناها ده فشل معناها انه اتعلم ازاي يجد حل من الحلول ويطبقه بشكل او باخر علم ابنك معنى كلمة الحل الوسط يعني ايه عاوز اخرج لحد الساعة 10 وانت عاوزه لحد الساعة 8 خليها الساعة 9 علم ابنك هو محتاج حاجة معينة فهتضغط نفسك عليه حاضر ومفيش مشكلة بس في المقابل في حاجة مهمة جدا لازم تصلح نفسك فيها المقايضات دي مطلوبة الحل الوسط مطلوب مفيش حاجة ما يريده الآباء وما يريده الأبناء ونقعد نتخانق مع بعض وهو كده لازم يكون عندنا قدرة على مفهوم الحل الوسط ابني يعرف ان في حلول وسط مش لازم مدام بابا مصمم على الموضوع ده يبقى خلاص انا عاوز اسافر رحلة مع اصحابي يوم بابا رافض تماما ليه يا بابا اصل انا خايف جدا ان ابني يتعلم حاجات مش كويسة طب ما تجرب يروح ولو اتعلم حاجة مش كويسة نشوف الدنيا ماشية عاملة ازاي والصورة عاملة ازاي آه، ميعادنا آه، يعني قارب الى الانتهاء ووقت الحلقة آه، خلص بسرعة آه، بجد انا ب- بستشعر دايما وانا بتكلم او بتحدث معاكم او آه، في علاقة موجودة بجد في علاقة موجودة آه، ان إن احنا بنتكلم في حاجة في غاية الاهمية انا بعيدها تاني احنا بنتكلم في مستقبل احنا ما بنتكلمش في مجرد عند اولاد او اسلوب سيء بطريقه او باخرى بيتعامل بيها اولادنا احنا بنتكلم في مستقبل امه كبيره نامل من الله تبارك وتعالى ان يخرج منها اللي يصلحوا الاوضاع المأندله زي ما بيقولوا يعني آه، او ال- ال- الصعبه قوي اللي احنا فيها على اكتاف دول اللي هم نص الحاضر وكل المستقبل بتقوم امتنا وبالتالي خدوا بالكم ان في امانة في اعناقكم موجودة في بيوتكم محتاجة منا مجهود محتاجة ان احنا نتعلم محتاجة ان احنا نتدرب محتاجة ان نطور نفسنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا يوم القيامة مع الحبيب محمد في الفردوس الاعلى من الجنة استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولادنا أمانة غالية أهداها المولى لينا تأكد